بسم الله الرحمن ذوق الرحيم الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله انا احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في ذوق الثمرات تعالوا لنتذوق الصلاة والصلاة عماد الدين إنك لتعجب حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله سبحان الملك ألا يدفعك هذا دفعا حثيثا إلى أن تتقن صلاتك إلى أن تصلح صلاتك تحتاج أن تكون تصلح صلاتك ليصلح سائر عملك ولكن هناك سبيل قاصد تمر به الى صلاه صحيحه سبيل قاصد تمر به الى صلاه صحيحه صلاه حقيقيه صحيحه تمر بك هذا السبيل القاصد الذي لا طريق غيره الى الصلاه ليس إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تصلي كما صلى صلوا كما رأيتموني أصلي إنني أشتهي أن أرى النبي وهو يصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراه وهو يركع وهو يسجد وهو يجلس وهو يقرأ وقد وصف الصحابة لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الدقة وصفوا لنا الصلاة من جميع نواحيها وصفوا لنا كل شيء في صلاته صلى الله عليه وسلم وصفوه بدقة متناهية حديث مالك بن الحويرث وحديث كثير من الصحابة ولكني أريد الليلة أن أصلي ركعتين حقيقي آه، مش عارف أصلي ركعتين وهتبقى صلاة حقيقية ولا أصلي ركعة يعني عشان أشرح وأنا بصلي خليني أشرح وأنا بصلي وخلي البداية تبقى من هنا البداية تبقى بداية صحيحة تبقى من هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أذان مش بقى مش غنى الأذان أنا نفسي أسمع الأذان كانوا يقولوا عندنا في الفلاحين إيه اللي يطلع الشعرة الحزينة من القلب الأ- الأذان اللي هو القوة الله أكبر مش آه، الله أكبر الله ما احنا بنعرف نغني برضه بس مش آه، مش مش هو مش كده ده له موضعه وده له موضع وده له موضعه تعالوا تعالوا نصلي بس بعد ما نستشعر كلمة ايه الله أكبر أول شيء في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه قصاد كتافه وقيل حذو أذنيه لكن المتفق عليه أن تكون بطون اليدين إلى القبلة ارفع إيديك كده بلاش إيه الله أكبر ليه ليه ليه ليه كده اهتمام يرفع يديه حذو اذنيه الله اكبر ولما تقول الله اكبر قولها صح بقى الله اكبر ال- الهاء مضمومه والكاف مش جيم اكبر والباء مرققه مفتوحه والريح حلوه كده الله أكبر قولها وطلع كل شيء من قلبك غير ربنا الله أكبر وأنا بقولها طلعت كل الصغار كل شيء صغير الله أكبر بدأت الله أكبر وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره معروف يعني ايه صدره يعني مش بطنه مش سرته مش تحت السرة مش كده مش كده لا وإنما يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وقيل كان يقبض بيمينه على شماله يقبض يعني يمسكها كده يقبض بيمينه على شماله وقيل كان يضع الذراع يده على المرفق يبقى يا اما تضع يدك كده يا اما كده الكف على الكف يا اما تقبض كده كل الثلاثه صح وبعدين الله اكبر ابص فين قالوا النظر للس- لمحل السجود اقرب للخشوع يعني النظر لمحل السجود مش هو الفرض عشان كتير كتير من الناس يسالنا في الكعبه انظر للكعبه ولا محل السجود اذا كان نظرك للكعبه اقرب للخشوع يبقى هو الافضل اذا كان نظرك لمحل السجود اقرب للخشوع يبقى هو الافضل الله اكبر بس عايزين يتسم القيام بالقنوت إذا قمت في الصلاة فتقنع وتمسكن تمسكن وتذلل في الحديث القدسي إنما أقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ما تبقاش واقف كده وإنما انكسر لله سبحانه وتعالى ذل واخضع لربنا سبحانه وتعالى الله كده مش لازم تلمس كده مش لازم تحط صبعك في ودانك كده مش لازم وانما الله اكبر وبعدين ابدا قول دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ممكن دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنا عايز أقول إيه إن الإنسان وهو بيصلي أهم حاجة وسبحان الله العظيم ديك اتعلمتها في الكعبة في موضوع الطواف ناس بتجري ويدور على الحته الفاضيه ويلف من هنا وي... انا مستعجل على ايه احنا ورانا ايه فاهم شيء في الصلاه انك انت وانت واقف تصلي ما تستعجلش اصطبر تصبر خليك صابر علشان تقدر تحصل لذة الصلاة وجمال الصلاة وجلال الصلاة أنا تذكرتها دلوقتي وأنا بقول إيه سبحانك اللهم وبحمدك مش سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا اله غيرك ليه ليه ليه ليه دوق يا عم الحاج دوق دوق دوق حلاوة الكلام تذوق خلص دعاء الاستفتاح استعذ بالله ولما تستعيذ انا عايزك تستحضر ذهنك كانك دخلت في دخلت في في حماية الله دخلت بحيث انك انت احتميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتير من الناس يقول لك انا بوسوس استعذ بالله وادفع عن يسار بستعيذ وبرضه اوسوس لان هو ما بيستعيذش مع اليقين والاحساس ان هو بي بي لجأ الى الله ودخل في حماية الله لاذ بالله هي دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انا عايزك ما تغمضش عينيك وانت بتصلي عايزك وانت بتقرا الفاتحه تتذكر قول الله في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فيا سعادة قلبك إذا أنصت بأذن قلبك لقول ربك ثلاث مرات عبدي عبدي عبدي ربنا بيسمعك مخصوص لما تقول الحمد لله رب العالمين ربنا جل جلاله في علاه يقول حمدني عبدي عبدي دي اللي هو انا انا انا انا انا عبدي انا حسها دوق بقى دوقها دي عايزك لما تقرا الفاتحه الفاتحه تقرا صح يعني ايه كتير من الناس يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هي مش الرحمن الرحماني مكسوره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي في ناس برضو مالك يوم الدين لا لا مالكي مكسورة بس ما تخليهاش يه مالكي وإن مالك يوم الدين كسرة على قد الكسرة حركة واحدة مالك يوم الدين وانا عايزك تقعد قدام شيخ يصح لك الفاتحة كتير من الناس يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين غلط إياك نعبد ضمة برضو مش واو إياك نعبد وإياك نستعين الحركات دي او ال- ال- القراءة الصحيحة دي تيجي ازاي لما تظبط حركة الفم ما تقراش من مناخيرك اقرا من بقك يبقى الكسرة بالابتسامة دي الضمة بالضمة دي عشان كده لما كانوا زمان ي- يعلمونا يقول لك هات قل- ورقة وقلم ومراية عشان تشوف شكل بقك وانت في الضمة وشكل بقك في الفتحة وشكل بقك في الكسرة شكل الشفتين مهارة في تحريك الفكين لما تقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إياه يقولون إن الفاتحة فيها 14 شدة إذا فاتتك شدة فقد أثرت في صحة الصلاة مش هقول زي ما بتوع التجويد يقولوا بطلت صلاته لا وإنما هنقول إن كده في في تأثير في صحة الصلاة إياك ما تقولش إياك نعبد وإياك نستعين لا إياك نعبد وإياك نستعين لما تقول اهدنا الصراط المستقيم اطلب ادعو اتمنى اسأل مش بتقرا وخلاص اطلب اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهديني يا رب ولما تقول امين اطلب معناها استجب يا رب مش امين لا امين مش امين لا آ حركتين امين وبعدين اقرا سوره قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كفوا الكاف عليها ضمه والفه عليها ضمه كفو كفوا احد ثم ارفع يديك الله اكبر واركع الركوع خلي بالك معايا يا عم عزب الله يرحمك الركوع لازم الانسان يفرد ايديه افتح ايديك كده افتح ايديك الاثنين افتح صوابعك كده وبعدين انزل بحيث ان ايديك يبقوا مفتوحين على ركبتيك دي نمره واحد وضع اليدين نمرة اتنين ان يبقى ظهرك مفرود مفرود يبقى ظهرك مفرود ظهرك مفرود على الاخر بلاش تنزل كده لا ولا تعمل كده كتير من الناس بيعمل كده دي مش ده مش ركوع ده لا لا ظهرك يبقى مفرود مستقيم كان لو وضع على ظهره قدح ماء منكب بلاش يقنع برأسه يعني يعمل كده لا خلي دما- دماغك في مستوى كتافك وكتافك في مستوى ظهرك كله حتة واحدة هكذا يبقى ظهرك مستوي تماما و ظهرك مستوي وايديك مفرودة وقابض على الركب نهى عن الطباق الطباق ان الانسان يضم ايديه ويحطهم كده في الوسط لا وانما وتبقى كعانك مفروده هو ده صوابعك م- مفتوحه قبضه ماسكه على الركب ولما تكون كعانك مفروده دراعك مفرود يبقى ظهرك مفرود سبحان ربي العظيم شو بقى وانت متني حتتين وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كأنك بتقول أنا الذليل وإن ترفع وترفع معاك إيديك سمع الله لمن حميده وتنزل إيديك سمع الله لمن حمده يعني ربنا سامع اللي بيحمده فتبدأ تحمده سمع الله لمن حمده ربنا سمع اللي بيحمده سمع الله لمن حمده فتبدأ تحمد ربنا بقى تقول ايه بعد ما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تهوي ساجدا العلماء بقى يقولوا ايه ينزل على الركب ولا على ايديه لا ينزل على ايديه الله اكبر ايديه الاول ويسجد يضع جبهته وانفه في الارض خلي بالك من السجود هينزل ايديه مضمومه هينزل ننزل تاني هو واقف اهو بعد ما قال ربنا ولك الحمد الله اكبر وينزل يهوي للسجود نزل ايديه مضمومتين الايدين مضمومتين ويسجد جبهته في الارض انفه في الارض والايدين في الارض الركبتين صوابع رجليه من ورا الله اكبر كان إذا سجد مكن لجبهته في الأرض مكن لجبهتك مكن لجبهتك في الأرض يبقى إيديك كان يسجد على سبعة آراب الجبهة والأنف واحد الإيدين الركبتين الرجلين من ورا مضمومين كان إذا سجد صف قدميه صف قدميه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم يقوم جالسا يقوم جالسا يعني قلنا زي وهو ساجد تبقى رجليه مضمومتين لما يقوم يجلس على اليسرى يفرش اليسرى ويجلس عليها ويوقف اليمنى وتكون أصابع اليمنى جهة القبلة أصابع رجله اليمين واقفة جهة القبلة أصابعه جهة القبلة وهو ساجد برضو أصابعه جهة القبلة رجله الشمال فردها وقاعد عليها ويجلس في جلسة التشهد ويضع يديه على فخذيه فرد ظهره ويضع يديه على فخذيه ثم في التشهد يقول يض... يعمل بإيده حلقة هم قالوا واحد وخمسين يضع ايده مفروضة على على ركبته ويفرد ايده ويفرد صباعه السبابة او السباحة يسبح به كان يحركها صلى الله عليه وسلم وقال هي أشد على الشيطان من الحديد لو الصلاة رباعية بيج... الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش جلسة الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى يفترشها ويضع رجله اليمنى طب لو الصلاة رباعية يبقى اسمها جلسة التورك أن يجلس على وركه بأنه يطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين ويجلس هكذا صلى الله عليه وسلم كان يقبض على رجله صلى الله عليه وسلم الشاهد أن الإنسان إذا جلس هذه الجلسة جلس جلسة الأدب بين يدي الرب ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن مثلا تستعيذ بما شئت وكان إذا في التشهد بعد التشهد يستعيذ من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ثم تدعو بما شئت كان أيضا من دعائه بعد التشهد رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ثم تسلم تنطق التسليمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته